محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه وربنا بعته لينا على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد هنبدأ الليلة يا إخواني في الله هنبدأ الليلة نتكلم عن عام الحزن عن العام اللي اجتمع فيه كل الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحدك يا رسول الله لوحدك هتقف لمدة سنة كاملة بدون نصير بدون حبيب لوحدك يا رسول الله هتفضل سنة كاملة قريش كلها كل طاقتها موحدة من أجل إزائك ومن أجل طردك ومن أجل إثنائك عن رسالتك اللي ربنا كلفك بيها لوحدك يا رسول الله زي ما بدأت من عشر سنين وكنت واحد على وجه الأرض هترجع تاني أصحابك من كتر التعذيب اللي هم فيه جزء منهم هيبقى في مكة مش قادر يعمل حاجة وجزء في الحبشة وانت هتقف لوحدك تواجه مكة لوحدك يا رسول الله يبدأ عام الحزن أول حدث في عام الحزن وأول الأحزان موت أبو طالب عم الرسول اللي رباه في حضنه من هو عنده 8 سنين نصير الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أبو طالب من الشعب وعنده 80 سنة 80 سنة محطم صحيا مفاصله متيبسة من التعب ومن الإرهاق 80 سنة آخر ثلاث سنين فيهم كل ورق الشجر بعد ست شهور من الخروج من الشعب يموت أبو طالب يموت أبو طالب بعد عشر سنين كفاح مع النبي عليه الصلاة والسلام ليه ربنا يخلي أبو طالب يموت دلوقتي لو كان أبو طالب فضل لغاية ما النبي ينتصر كان الناس قالوا إن النبي انتصر بسلطان بشر إنما النبي ما ينفعش ينتصر إلا بسلطان الله ليه يموت أبو طالب وخديجة الوقت يا رب ليه خديجة كانت سنده جوه البيت وأبو طالب سنده بره البيت عشان الرسول ما يبقاش له أي سند غيرك يا رب عشان الرسول ما يبقاش له اي مواساة غيرك يا رب تموت خديجة عشان ما يبقاش له حبيب غيرك ويموت ابو طالب عشان ما يبقاش له نصير غيرك عشان ما يبقاش في قلبه غيرك عشان التمكين خلاص التمكين قرب يا محمد يا ابن عبد الله الرسول يسمع ان ابو طالب بيموت يروح له يروح له والنبي خلاص قلبه هيتفطر يا عما يا عما قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند الله يوم القيامة يوم القيامة يا عمي يوم القيامة انت عندك لي ايه هتعمل ايه في حر القيامة هتعمل ايه في عطش القيامة هتعمل ايه تحت التراب هتعمل ايه ساعة العرض على الله هتعمل ايه يقول له لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك لاقررت تعيرك هتدفن تحت التراب يولع بقبرك وتقول تعيرك قريش قريش هتنفعك بايه الناس يا ما ضيعوا الناس يجي ابو جهل بسرعه ويجي صناديق قريش اول ما يسمعوا انه بيموت والرسول عنده يقولوا له موت على مله عبد المطلب انت هتسيب مله عبد المطلب مرعوبين احسن ابو طالب لو اسلم بني هاشم كلهم هيسلمهم واخر كلمه يقولها بل على مله عبد المطلب ويموت كافر النبي راح يزور ابن اليهودي قبل ما يموت وراح يزور عمه قبل ما يموت ابن اليهودي اسلم وعمه ما اسلمش ده قدر بقى من عند الله اللي يملك القلوب ربنا مش محمد محمد عبد لا يملك القلوب صلى الله على النبي محمد يخرج وهو في قمه الحزن لاستغفرن لك ما لم انهى عنك ازاي يا جماعه ازاي ابو طالب يموت كافر بعد ما كل ورق الشجر عشان الاسلام بعد ما من نصرته للنبي كان بينيم اولاده مكان النبي عشان لو اتقتل لو اتعرض لمحاوله قتل اولاده اللي اتقتلوا ازاي يموت كافر بعد ما حمى النبي الحمايه الرهيبه دي ونصره بماله ومركزه ازاي بعد العشر سنين دول يموت كافر عارفين ليه اول حاجه عشان كلمه لولا ان تعيرني قريش الناس الناس هتعمل لك ايه ياما ناس ضاع دينها بسبب منظري واعتباري ووجهتي ومركزي تاني حاجه بسبب ابو جهل اللي كان مصاحبه صحبه السوء ضيعت ابو طالب الصحبه السوء خلت مصير ابو طالب في الاخر في ضحضاح من النار بركه نار في جهنم تغلي منها دماغه يسيل مخه على رجليه والعياذ بالله خلته يلبس نعلين من نار في جهنم لدرجه ان هو بيغلي كما يغلي المرجل بالقمقم زي الميه اللي بتغلي دمه بيغلي وجسمه بيغلي والنار من حواليه بتغلي ليه عشان الناس تعرف ان الصحبه السوء يا جماعه دي قضيه مصير اصحابك واصحابك دي قضيه مصير دي قضيه جنة جنة أو نار دي قضية أنت عايزة ربنا ولا مش عايزة ربنا قضية الصحبة أبو طالب يضيع يتدمر ينتهي مصيره بسبب صحبة السوء والناس هتقول عليا إيه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نالت قريش مني شيئا حتى مات أبو طالب يموت أبو طالب عميد بني هاشم وتن- وتنقلب صورة قريش وتطلع مخالب قريش وتتحول قريش لوحش رهيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدر قرار بطرد فوري لمحمد بن عبد الله من مكة بره مكة طب اروح بيتي اجيب دبة لا طب يجيب اكل من بيته لا طب يجيب مال من بيته لا فورا في عز الاحزان وفي عز موت الاحبة بره يطلع بره رسول الله والعياذ بالله من صناديد قريش يطرد محمد بن عبد الله ويقف الرسول وهو خارج من مكة يبص لمكة الاوثان ملياها والصحابة بيتعذبوا اشد تعذيب يبص لمكة وربنا بيتعصي فيها في كل شارع يبص لمكة وهو عا- حاسس انه ممكن ما يرجعلهاش تاني وياخد الرسول القرار خلاص الرسول ايقن ان مكة مش هي البلد اللي هتنصر الاسلام اهل مكة مش هم اللي هيشيلوا الدين اللي اذوه وعذبوه مش هم اللي هينصروا الدين في الارض الطريق يبدو ان لسه طويل يا محمد يا ابن عبد الله لازم في بلد تانية هي اللي تشيل الدين يا ترى البلد دي مين وياخد قرار رهيب اليم على قلبه ان مكة خلاص لازم يشوف بلد تانية الرسول ما وقفش حياته على مكة يا اللي واقفين حياتكم على باب واحد بو افتح مليون باب حاول عشان توصل لطموحاتك في دين الله سبحانه وتعالى وياخد الرسول القرار فورا على الطائف الطائف تاني بلد في المركز بعد مكة في جزيرة العرب وياخد القرار يا رسول الله انت معكش دبة تشيلك مش مشكلة يا رسول الله الجوع ما يهمنيش يا رسول الله الحر مش مشكلة يا رسول الله الطريق الموحش يصمم رسول الله ويطلع في رحلة من الرحلات التاريخية اللي بنت الإسلام في الأرض كل حجر في طريق الطائف شهد على إنه وطئه برجليه في صحبة شمس الصحراء الحارقة وهو رايح وهو جاي كل شجرة في الطريق استظل تحتها شهد على الرحلة الرهيبة دي يطلع رسول الله 90 كيلو متر 90 كيلو متر لحد الطائف لوحده معهوش غير زيد بن حارثه يعني في صحابه يا جماعه عملوا اللي الامه كلها الوقت ما تعرفش تعمله مين فينا يقدر يصحب النبي في الرحله دي مين النبي يطلع في اول يونيو ميلاديا اول يونيو عز الحر الرهيب تعرفوا حر مكه لما كنا في العمره اللي فاتت واحد صاحبنا خرج من الحرم حافي على رخام الحرم رجليه اتحرقت يطلع الرسول في شوال وخديجة لسه ميتة في رمضان مفيش تراجع مفيش استسلام مفيش توقف لأي سبب من الأسباب يطلع الرسول إيه القوة دي إيه الثبات ده ياخد الخبطة الرهيبة بتاعت الطرد ويكمل ويطلع على الطائف متخيلين الألام اللي كانت في طريق الطائف ألم جسمه هو لوحده والجوع والعطش والحر الرهيب لما قلت لأحد أساتذتنا في السعودية عايزين نعمل رحلة من من مكة للطائف نمشي أو نركب أتوبيسات بس من غير تكييف نحس الرسول عمل ايه قال يبقى عايزين 20 اتوبيس ورانا ينقلوا اللي هي اللي هيسرقوا اللي هيقعوا من طولهم في الرحله الرهيبه ده ايه الرسول اتحمل قد ايه الالام النفسيه هو مطرود من بيت الله الحرام الرسول كل قبيله يقابلها وهو ماشي يدعوها الى الله تخيلي انك انت نازله اتقال لك ان كل معصيه تشوفيها لازم تكلمي اللي بتعملها ايه المجهود الرهيب ده ايه القوه دي وهو في الحاله دي عنده قدره انه يتكلم لسه عن ربنا ويدعو الى الله الله اكبر جبل جبل يا محمد يا ابن عبد الله جبل يا رسول الله جبل ما بتتهزش ما بتقعش ابدا عليك الصلاه والسلام يا فخرنا انك رسولنا يا عزنا انك رسولنا ازاي طلعنا ضعفاء بعدك كده يا حبيب الله الرسول لما عرض على نفسه على كل القبائل اللي في الطريق عملوا ايه ولا قبيله وافقت ولا قبيلة ومع ذلك يدعو اللي بعدها ترفض يدعو اللي بعدها ايه ده ده انت لو كلمت واحد في الدين كلمة وكسفك تبدأ ت- وطول اليوم ما انتش قادر تشوف قدامك الرسول عليه الصلاة والسلام اخيرا يوصل الطائف بعد رحلة التسعين كيلو في الحر القاتل في شمس يونيو بتاع صحراء الجزيرة العربية يوصل الطائف اول ما يوصل يروح للرؤساء بتوعهم يبدأ يكلمهم اول رئيس من رؤسائهم يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله وربنا ما لقاش غيرك ولا ايه روح شوف حد غيري يروح لواحد تاني يقول له انا ما اكلمكش اصلا ليه ان كنت نبيا فانت اعظم من ان اكلمك وان كنت كاذبا فانت اقل من ان اكلمك يروح لواحد تالت يقسم بالله ان هو كاذب ويقول له شق اشق كسوه الكعبه لو انت كنت صادق تسعة ايام يلف على بيت بيت على نادي نادي على مكان مكان على كل مكان في الطائف كل يوم يطردوه ويؤذوه ويرفضوه وكل يوم يقول بكره بكره هتفرج بكره هتتحل بكره ربنا هيبعت الفرج بكره هتشرق شمس الدين هنا في الطائف وكل يوم تتقفل اكتر اكتر اكتر لغايه ما بعد تسعة ايام مش عارفين يعملوا معاه ايه مالكش حل يا محمد يا ابن عبد الله غير ان احنا نرميك بالطوب عشان تمشي يلموا الاطفال والشباب السفيه والعبيد ويجروا ورا الرسول عليه الصلاه والسلام في مشهد يخلده التاريخ رسول الله في الصحراء بيسعى وقبيله طائف ثقيف وراه بيحدفوه بالحجاره ويرضخوه بالطوب وكل اللي على قلب النبي يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون متخيله مشاعره كذا كيلو متر في هذه المطارده الرهيبه في الصحراء متخيله الام النبي عليه الصلاه والسلام مهما تخيلنا عمرنا ما هنحس اللي كان في قلبه ناحيتهم وال- واللي حصل في قلبه قصاد الخروج بالطريقه دي ويزيد الالم يزيد الالم لما يحصل الموقف ده قدام اتنين من صناديق قريش اللي طردوه اصلا واللي اذوه عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه ياه هيروحوا يقولوا في مكه ومكه هتزيد ومكة هتستأسد على الصحابة أكتر يا على الألم اللي قابله النبي وربنا يحنن عبد من العبيد في الطريق بتاع الطائف اسمه عداس يجيب للنبي قطف عنب ويقعده تحت الشجرة النبي يجي ياكل يثني على الله ويقول بسم الله عداس يقول له يقول له هذا كلام لم أسمعه هنا الكلام ده محدش بيقوله هنا يقول له من أين أنت يقول له من نينوى من بلد اسمها نينوى يقول له بلد أخي يونس يقول له وما أعرفك بيونس أنت تعرف يونس من إيه يقول له إنه نبي وأنا نبي يقول له أنت نبي يق- يك- ينكب عداس على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوس في رجليه رجلين النبي اللي لسه من شوية كانت بتتزقل بالطوب رجلين النبي اللي مليانة دم من ال... من الرضخ بالحجارة لما النبي يستحمل ضرب رجليه بالحجارة عشان الدعوة ربنا يبعت له اللي يبوس رجليه لما يرفع ايده لربنا ربنا يخلي المية تتشق من بين صوابعه والحصى يسبح في ايديه يا كرامات الدعاء في طريق الدعوة يا سلام على عطاءات ربنا للدعاء المكان بتاع الداس يا جماعة الوقت عشان عربية تطلعه محتاجين عربية امريكاني مش عربية عادية النبي طلع المكان الوعر ده ازاي وفي وسط كل ده وهو راجع ما يسيبش قبيلة لو يدعوها ما يسيبش واحد الا ما يدعوه عداس النبي دعاه في وسط ده يا رسول الله في وسط اللي انت فيه يا حبيب الله الرسول الوقت يا جماعة في اشد موقف مر عليه في حياته احنا الوقت في اشد لحظة في ال 23 سنة كلها احنا الوقت في اسود لحظة لما سيدنا عائشة شافت نزيف النبي يوم احد والجراح اللي ما بت... النزيف ما بيقفش فيها قالت له هل مر عليك يوم اشد من احد السيدة عائشة قالت ما فيش اشد من كده يا جماعة لما الصحابة سئلوا أشد يوم على النبي كان إيه؟ قالوا يوم ما حاولوا يقتلوه في الكعبة، السيدة عائشة قالت يوم أحد، النبي قال لأ أشد يوم إني لقيت من قومك يا عائشة يا ما شفت منهم وكان أشد من لا- ما لقيت ويحكي يوم الطائف يعني يوم ما حاولوا يقتلوك يا رسول الله ويوم ما أذوك ويوم ما نزفت دمك مش أشد عندك من يوم ما كذبوا وكانوا هيروحوا جهنم يا رسول الله أنت عندك إنقاذ الناس من النار أحب إليك من كل العذاب اللي أنت فيه ويمشي الرسول عليه الصلاة والسلام يدي ظهره للطائف بألم رهيب بجراح نفسية رهيبة جوع رهيب ونزيف قلبه أشد من نزيف رجليه ويرفع إيده لربنا ويجأر يصرخ يستغيث يرفع إيده ويقول له اللهم إني أشكو إليك اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله الرسول يقف يقف يصرخ يقول له يا رب إلى من تكلني واقف تحت شمس الدو بالصخر واقف وسط جبال موحشة إلى من تكلني سايبني لمين إلى من تكلني أنا ماليش غيرك إلى من تكلني على بابك يا رب على بابك لآخر لحظة في عمري إلى من تكلني من يجبر كسر قلب غيرك الى من تكلني لو ما فرجتش من عندك مش هتفرج لو ما فتحتش من عندك مش هتفتح انت رب المستضعفين المستضعفين لهم من غيرك المنكسرين لهم من غيرك المظلومين لهم من كان غيرك اللي اتظلم من ده واتشتم من ده واترمى بالحجاره من ده مين ينصره غيرك ويقف الرسول يدعي وبعد كده يكمل الطريق خمسة كيلو متر ما هوش عارف هو رايح فين ما هوش عارف هو ماشي ازاي لم يستفق من كتر الألم والهم بعد خمسة كيلو عند قرن الثعالب اللي بقت ميقات للحجاج الوقتي بعد خمسة كيلو يفوق على جبريل وهو متنزل ومعاه ملك الجبال بيقول له يا رسول الله إن شئت إجابة الدعاء بقى اللي من شوية إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أمسحهم لك الوقتي أفرمهم لك الوقت أطحنهم الرسول عليه السلام يقول له لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله الرسول كان كل همه انت اليوم اللي هتطلع فيه انت مسلم اليوم اللي انت هتطلعي فيه مسلمة ومؤمنة بالله لو انت مكانه الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له اطحنهم امسحهم اخشبين اطبق عليهم جبال الدنيا كلها ولكن رسول الله الرحمة للعالمين يكمل الطريق رسول الله ويجي الليل يقف الرسول برجليه الدامية اللي بتنزف يقف يصلي بين ايدين ربنا قيام ليل ما بيقفش مفيش حاجه بتوقفه جبل جبل يا محمد جبل يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يقف يصلي ورجليه بتنزف وصوته جواه حزن رهيب يشق الصخر ويعدي جن جايين من نصيبين من شمال الشمال فوق الشام والعراق جايين يسمعوا القران يسلمهم ينزل القران يبشر النبي تعبك ما راحش هدر يا محمد يا محمد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا مين اللي صرفهم مين اللي خد بقلوبهم مين اللي جابهم من نصيبين في الشمال لغاية الطائف مين إليك اشمعنى ليك أنت أنت تستاهل يا محمد عشان قلبك عشان همك عشان صدقك نفرا اشمعنى نفر نفر يعني يصلحوا للنفير للجهاد يعني أجمد جن أحسن جن أكتر جن لهم قبول وسط الجن دايما ربنا بيجيب لدينه أحسن الناس نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه الحضور ده للاحتفالات يعني الملائكة ما كانتش سايباك يا محمد انت مش شايف الملائكة حواليك بس ما كانتش سايباك فلما حضروا المشهد الرهيب ده قالوا انصتوا انصتوا المشركين قالوا الغوا فيه فكفروا انما الجن قالوا انصتوا فامنوا فلما قضي قضي يعني كان قضاء وقدر كان موضوع مترتب ربنا كان مرتب اللقاء ده هو يا جماعه من فوق سبع سماوات ربنا بيرتب لدينه فلما قضي ولوا ولوا دي زي قول الله لنولينك قبلة ولوا يعني بقى لهم قبلة بقى لهم وجهة القرآن خلى لهم هدف خلى لهم هم القرآن حولهم لأصحاب رسالة في الحياة منظر النبي بنزيف رجليه بصوته بكلام ربنا حولهم لأصحاب قضية في الدنيا يلا قاعدين تسمعوا عن النبي ولسه ما تحولتوش لأصحاب رسالة ولوا إلى قومهم منذرين يا محمد يا محمد انت ما تعرفش الفتح هيجي منين هاجر أرادت الفتح في مكان وجه الفتح في مكان تاني أرادته بين الصفا والمروة سعد بين الصفا والمروة والفتح جه في زمزم جنبهم هاجر سعد في زمان والفتح جه في زمان تاني السبع أشواط بعد ما قعدت وحطت إيدها على قدها نزل الفتح هاجر سعد ورا سبب والفتح جه بسبب تاني كانت بتدور على حد يسقيها ربنا يفجر لها زمزم هاجر كانت أمنيتها تسقي ابنها ربنا سقى الأمة كلها من زمزم ما تعرفش يا محمد انت كنت عايز الانس وربنا اختار الجن كنت عايز الطائف وربنا اختار المدينه يا محمد اشتغل ومالكش دعوه اشتغلوا يا امه محمد مالكوش دعوه الفتح جاي جاي النهارده يا محمد اول يوم تنتشر الدعوه وسط الجن النهارده الدعوه دخلت بكادر جديد ومجال جديد وعالم جديد يا محمد يا جماعه انا كان نفسي يبقى معايا المصحف دلوقتي اوريكم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن اخر صفحه في سوره الاحقاف الصف اللي نزلت في عام الحزن سواد الصفحه دي اخر صفحه دي اسود فتره مرت في حياه النبي عليه الصلاه والسلام انا عايزك دلوقتي تمسك المصحف وتقلب الصفحه ايه ده ده صوره محمد ده الرسول هاجر ده الرسول انتصر في بدر ده المسلمين بقى لهم دولة طب اقلب الصورة اللي بعدها قال لا ده صورة الفتح ده الرسول بقى واقف على ابواب مكة ده صلح الحديبية جه ده الدعوة انتشرت ده الفتح جه بعد كده اقلب الصفحة قال لا لا لا لا ده صورة الحجرات ده عامل وفود ده القبائل جاية من كل مكان عشان تسلم طب اقلب كمان الصورة ياه ده سورة قاف اللي نزلت في عام الحزن تاني طب يا رب رجعتنا ليه لعام الحزن اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا بعد الفتوحات دي كلها البداية كانت ايه وسبب الفتح كان ايه الثبات اللي انتوا فيه هو سبب الفتح كله يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع يكمل الرحلة 90 كيلو راجع يعني 180 كيلو مشاهم في الصحراء يرجع ما هوش عارف يدخل مكة خرج مطرود مطرود من هنا ومطرود من هنا يقعد في غار لحد ما يجي يقعد في غار لحد ما يجي لحد ما مشرك من المشركين يوافق انه يدخل في جواره الرسول عزيز النفس عليه الصلاه والسلام قاعد في غار في جبل مش عارف يدخل احسن يقتلوه لغايه ما المطعم ابن عدي يوافق انه يدخل في جواره ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك في مكه واقعي انسان واقعي عليه الصلاه والسلام ربانيه رهيبه وواقعيه واخذ بالاسباب رهيب عليه الصلاه والسلام ويدخل الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه تخيلوا تخيلوا لو النبي بدل ما يرجع من الطائف على مكه رجع من الطائف علينا رجع من الطائف في شهر يوليو شهر المصايف لو بدأ ما يرجع من الطائف على مكة رجع من الطائف على دبي رجع من الطائف على شرم رجع من الطائف على شاطئ اسكندرية هيعمل ايه هيقول دول اللي خرجوا من أصلابهم هم دول اللي عملت كل ده عشانهم تخيلوا منظر الصحابة والنبي داخل في المنظر ده والإرهاق ده وتقطع قلوبهم على النبي عليه الصلاة والسلام تخيلوا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام مش مش داري ان ربنا بيرتب له اعظم رحله الوقت بقى جايزه ليه على الرحله دي رحله في السبع سماوات رحله الاسراء والمعراج يرجع النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الاذى لا يتوقف الاذى يزيد الاذى يزيد قوي قوي قوي لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام جوه بيته انا عايزك تعيش معايا في احداث عام الحزن الاحزان اللي تراكمت على النبي جوه بيته تخيل ان النبي يجي يخرج من بيته يلاقي الدم والاوساخ والروث بتاع البهائم على باب البيت تخيل ان النبي قاعد في بيته جاي ياكل يدخلوا عليه يفتحوا الباب ويرموا امعاء الشاه جوه الطعام ويضحكوا ويطلعوا يجروا للدرجه دي النبي هان عليهم لدرجه انهم يكسروا عليه باب بيته يدخلوا وهو بيصلي يرموا عليه امعاء شاه ويرجعوا تاني والنبي يخرج يمسك الامعاء يقول اي جوار هذا ليه ربنا ساب النبي يتعمل فيه كده عارفين ليه عشان كل حاجه حصلت في نبي من الانبياء يبقى حصلت في النبي هو كمان يبقى النبي شاف كل اللي مر بالانبياء ازاي مش لوط اقتحموا عليه بيته وقال لهم هؤلاء بناتي قالوا له لا احنا عايزين ضيوفك ايه الهوان ده وهو بيزق الباب وهم بيزقوا ايه ده النبي مر بنفس التجربه هوت لما اقتحموا عليه بيته مش لوط طردوه والنبي طردوه للطائف مش ابراهيم كانوا هيموتوه ويقتلوه بالحرق والنبي حاولوا يقتلوه زي ما هنشوف الوقت مش سيدنا نوح خلوا الاطفال يرموه بالحجاره والنبي وهو خارج من الطائف الاطفال رموه بالحجاره مش يوسف اتسجن والنبي في الشعب اتسجن مش شعيب تقاسم الرهط بتوع قومه انهم يقتلوه والنبي تقاسمه في شعب ابي طالب انهم يقتلوه لو ما سل... لازم يسلموا بني عبد المطلب عشان يقتلوه مر بكل شيء عليه الصلاه والسلام بقى ما هوش عارف يمشي في الشارع النبي بقى اي ايذاء باي طريقه باي صوره في اي وقت وفي اي مكان ممكن يحصل فيه بقى عرض مستباح عليه الصلاه والسلام وينزل قول الله لا اقسم بهذا البلد مكه اللي ابراهيم بناها عشانك يا محمد عشان انت هتطلع فيها تبقى رحمه للعالمين وانت حل بهذا البلد وانت مستحل اللي عايز يعمل فيك حاجه بيعملها اللي عايز يمد ايده عليك بيمد ايده عليك مفيش ديه لاي حد يجرحك ولا يأذيك في الشارع بقى في الشارع النبي يمشي يجي واحد يجيب تراب يحطه على راسه ويضحك الناس يروح لام كلثوم تشيل التراب وتبكي يقول لها لا تبكي يا بني ان الله مانع اباك بقى يجي عقبه بن ابي معيط والنبي في الشارع يقوم باصق في وشه ويشتمه باقزع الالفاظ يجي واحد يمسك عظم يفتته قدام النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له يا محمد يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا الرسول عليه السلام حتى في الشارع أوزي في الحرم في الحرم محاولة جماعية لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي عند الش... عند المقام يجي عقبة بن أبي معيط يمسك الثوب ويقوم لفه حوالين رقبة النبي وشادد بسرعة شادد بكل قوة يجذب بكل عنف النبي من كتر المفاجأة ما لحقش يعمل حاجة بدأ يتخانق عليه الصلاة والسلام أغمى عليه وجب لركبتيه يقع النبي عليه الصلاه والسلام على الارض يقعدوا يصيحوا كلهم ويجرم هذا يشقه وهذا يركله وهذا يتلقاه اللي يدي بالايد الايد واللي يركل الرسول واللي يتلقى الضربه بضربه تانية للرسول عليه الصلاه والسلام ويجري ابو بكر يجري ابو بكر في الموقف الرهيب ده هو بيبكي يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله يجري ابو بكر ويشيل النبي من ضبعه النبي كان مغمى عليه يشيله من كتافه من ظهر النبي عليه الصلاه والسلام ويسحبه يمسكوا ابو بكر يتلموا عليه يضربوه بالنعال لغايه ما يخلوا وشه وظهره كلهم دم شعر ابو بكر كان اللي يحطه في ايده بعدها يطلع معاه شعر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر اول ما فق اول سؤال ساله ماذا فعل رسول الله رسول الله عمل ايه المذهل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما فاق رجع يصلي تاني عليه الصلاه والسلام ايه الثبات ده يا رسول الله ايه القوه دي ايه الاستمرار ده مفيش حاجه بتوقفه في لحظه يطرد من مكه يطلع على الطائف مفيش حاجه بتوقفه عليه الصلاه والسلام الرسول بذل مجهود كان محتاج 230 سنه مش 23 سنه ما كانش بينام عليه الصلاه والسلام بعد كده بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو ساجد عند الكعبه ابو جهل يقول لهم حد يروح يجيب بسرعه الامعاء بتاعه الجمل اللي ذبح امبارح سله جزور يروح عقبه يجي يقذفها على النبي ويرجع بالروث اللي فيها والدم يضحكهم ويضربوا كف بكف ويشاوروا لبعض ويضحكوا وثبت رسول الله ساجدا الكلمه اللي بهرت راوي الحديث الكلمه اللي كررها مرتين في روايه الحديث وثبت رسول الله ساجدا ولا كان في حاجه الرسول كمل سجدته عادي صحابه شافوا المنظر راحوا قالوا لفاطمه جت شالت ال- السله الجزور وهي بتدعي عليهم والنبي ساجد كل السجده دي كل المده دي يا رسول الله كل السجود ده ما يموتوا من السجود لان السجود ده ما فيش دين فيه سجود غيرنا ال- علامه المؤمن في قلبه ايه تجاه الله الرسول يثبت ساجد يا رب يا رب ده انت شفت عقبه بن ابي معيط وهو رايح يجيب سلك جزور وراجع وسبته ايوه ايوه يا جماعه ربنا ساب عقبه ليه رغم انه كان يقدر يزلزله عشان ربنا يعلمنا ان لازم ده يحصل ان ده تمن التمكين ده تمن ان الدين يقوم اول مره امال احنا هندفع ايه عشان الدين يرجع تاني هندفع ايه عشان الخمسة مليار مسلم كافر ينقذوا من النار يا جماعه هندفع ايه ويقوم الرسول عليه السلام من السجده ما يبص لهمش ما يبص لهمش يبص للكعبه ويدعي على هؤلاء كلهم ماتوا بعد كده في قليب بدر كلهم اترموا وتعفنوا في القليب صلى الله على نبي محمد يا- النبي عليه الصلاه والسلام ابو جهل يقول له ما اشوفكش بتصلي عند الكعبه تاني ينزل قول الله فليدعو ناديه سندعو الزبانيه هيتسحل بشوارع مكه لو كلمك تاني يا محمد ولا اقرب لك النبي وهو بيطوف اول شوط يشتموه ومعاه ابو بكر وعثمان تاني شوط يشتموه ما يردش تالت شوط يشتموه ما يردش رابع شوط يقوموا عليهم يفضلوا يضربوا فيهم يضربوا في النبي وابو بكر وعثمان اعتداء بالايدي في الحرم ليه كل ده ليه اصرار النبي على العباده في الكعبه رغم المشاكل الرهيبه اللي جت بسببها في عام الحزن اول حاجه عشان حبه الرهيب للكعبه يلي انفلونزا الخنازير خوفتكم يلي اشاعه انفلونزا الخنازير الله اعلم الله أعلم. يا جماعه يا جماعه ده الواحد يتمنى ان هو يروح يموت هناك حد طايل يا جماعه وليه كمان النبي كان بيقعد عند الكعبه عشان النبي عليه الصلاه والسلام يظهر الدين الدين لازم يظهر مهما كانت الضريبه ومهما كان الثمن الصحابه واقفين هيموتوا مش قادرين يعملوا حاجه عشان الرسول حمزه وعمر حمزه وعمر ما عادوش قادرين يعملوا حاجه من شده الجبروت اللي بقى في اهل مكه الرسول وقف الرسول بطل الرسول استمر في الدعوه يا جماعه سوره عبس نزلت ايامها عبس وتولى بسبب النبي كان بيدعو المشركين جه ابن ام مكتوم كفيف النبي اعرض عنه نزل عتاب ربنا للنبي في القران النبي بيدعو لسه بيكلمهم لسه بيجتهد عليهم لسه عليك الصلاه والسلام يا حبيب الله اوذيت في الله وما يؤذى احد واخفت في الله وما يخاف احد اذوه اذى رهيب وما يؤذى احد يعني زي ما اقول لك المنقبه تمشي تؤذى والمتبرجه واللي لابسه بنطلون محدش يكلمها الرسول يقول ما اوذي احد ما اوذيت انا شفت اللي محدش شافه واللي محدش يستحمله ولا حد يصبر عليه عليه الصلاه والسلام عامل حزن ده جانب جانب من جوانب عامل حزن يا جماعه جانب من جوانب عامل حزن حزن النبي بسبب موت ابو طالب عمه ونصيره اللي اتربى في حضنه من هو عنده 8 سنين حزن النبي عليه الصلاه والسلام لطرده لاول مره من مكه حزن النبي عليه الصلاه والسلام لوفاه خديجه وفي وسط الاحداث دي تموت خديجه يا جماعه يا خديجه خديجة يا رب خديجة تتسحب من ايدين النبي الوقت يا رب خديجة خديجة تموت قبل ما تشوف بدر أو تشوف نصر أو تشوف أي فتح تموت وهي عندها 65 سنة لسه خارجة من الشعب بسبب الجوع والمجاعة اللي دخلت فيها عشر سنين بتكافح مع النبي ما عادتش قادرة سقطت سقطت خديجة ماتت في رمضان بعد موت أبو طالب بثلاث أيام وفي رواية بشهر وخمس أيام تموت خديجة بعد ما وست النبي بمالها قبل البعثة وطمنته ساعة البعثة وشاركته آلامه وأماله بعد البعثة تموت خديجة النبي اتجوز بعدها عائشة الفتاة الصغيرة الجميلة واتجوز بعدها جويرية اللي لم يرها أحد إلا أخذت بنفسه ولكن يفضل مقام خديجة ما حدش ياخده أبدا لأول مرة يا محمد هترجع من الطائف مش هتلاقي خديجة في انتظارك لأول مرة يا محمد هيحاولوا يقتلوك في الحرم فاطمة هتجري عليك مش خديجة اللي هتلاقيها لأول مرة يا رسول الله تموت خديجة ويفضل النبي يفتكرها كل يوم عائشة تغير منها بعد ما ماتت بعد ما ماتت تقول له ما تذكر من عجوز 65 سنة حمراء الشدقين استنها وقعت هلكت في الظهر ماتت من سنين انت لسه فاكرها ازاي الرسول يغضب هي خديجة تتنسي كل يوم خديجة كانت بتودي له الطعام في الغار في غار حراء قبل البعثة وتقعد جنبه تعبد ربنا يتنسي ازاي يوم ما خد- دخل عليها بيرتجف لما نزل له جبريل وبسكينة وبرحمة تطمن يقول له والله لا يخزيك الله ابدا يتنسي ازاي كل يوم وهو راجع لها مأذي وشتموه واعتدوا عليه تطمنه وتضحكوا لغاية ما وياكل يتبسم وياكل يتنسي ازاي كل يوم جاعته معاه يتنسي ازاي كل يوم كلت ورق الشجر معاه بيتنسي ازاي كل يوم صبرت على المرض بعد الشعب يتنسي ازاي خديجه يا جماعه رفيقه كفاح مش مجرد زوج خديجه رفيقه كفاح النبي وهو بيشق في الصخر عشان الدين يتحفر له طريق خديجه جزء من تاريخ الاسلام ورحمه من اعظم رحمات ربنا على النبي اول واحده قالت له رسول الله اول واحده صلت معاه اول واحده قالت لا اله الا الله اول واحده صبرت معاه خديجه اتحفر ذكرها في قلب رسول الله ازاي يتنسي حب خديجه وحنان خديجه وايمان خديجه وعقل خديجه الرسول عليه الصلاه والسلام تموت خديجه وتفضل في قلبه بعد سنين تدخل هاله بنت خويلد اخت خديجه يسمع الرسول صوتها يرتجف يرتاع ليه عشان سمع صوت خديجة. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يذبح الشاه يوزعها على حبايب خديجه يقولوا له يا رسول الله يقول لهم اني احب حبيبها الرسول فضل يحبها حب رهيب عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام تموت السيدة خديجة وقبل ما تموت لما عائشة قالت قد أبدلك الله خيرا منها الرسول ما اسكتلهاش اوعي تتكلمي كلمة على خديجة لا انت ولا غيرك ولا الدنيا كلها عند ربنا ولا عندي يجوا مقام خديجة والله ما أبدلني الله خيرا منها الرسول يكلم عائشة كده نبع الحنان المتفجر يكلم عائشة كده عشان خديجة آمنت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ من الناس فاكر لها كل يوم وقفت معاه عائشة تقول له أما خلق الله على الأرض امرأة غير خديجة عائشة ما قدتش قادرة تستحمل وخديجة ماتت ما قبلش كلمة عليها بعد 13 سنة من موتها وقبل ما تموت يقول لها إن ربنا بيبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب بيت لأنها فتحت بيتها للنبي بيت لأنها كانت أول بيت مسلم بيت لأنها وفرت للنبي بيت دعوة عظيم بيت من قصب قصب اللؤلؤ اللي من جوه مجوف بأشكال ومن بره مرصع بجواهر ليه وكلمة قصب في اللغة بتيجي مع السبق حاز قصب السبق لأنها سبقت نساء العالمين الرسول يكرمها يقول ليس عليها مثل خديجة مفيش حد على الأرض زي خديجة امرأة من الأربعة اللي كملوا ربنا يرسل لها السلام مع جبريل لأنها سلمت حياة النبي من المغص- المنغصات لا صخب فيه لأن الصخب بسبب أن المرأة أغضبت جوزها عمرها ما زعلته عليه الصلاة والسلام ولا نصب لأنها عمرها ما تعبته ريحته كانت بتطلع الجبل تجيب له الأكل عشان هو ما يتعبش عليه الصلاة والسلام تموت خديجة رحمك الله يا حبيبة رسول الله رحمك الله يا حبيبة أحب خلق الله إلى الله رضي الله عنك وأرضاك يا خديجة يا أم المؤمنين كنت سند جوه البيت من النهاردة ما عادش هيبقى ليك حبيب زي خديجة في الدنيا يا رسول الله غير ربنا سبحانه وتعالى عشان خلاص الفرج جاي وعشان رحلة المعرج قربت لازم قلبك ما عادش يبقى فيه بشر يا رسول الله اتسمى عامل حزن ليه حزن الرسول على موت أبو طالب حزن الرسول على الاذى اللي حصل له حزن الرسول على الطرد من مكه حزن الرسول على اللي حصل من الطائف حزن الرسول على موت خديجه حزن الرسول ان كل ابواب الدعوه اتقفلت حزن الرسول ان ما عادش في حد بيسمع له في مكه حزن الرسول ان بناته بناته بيتعذبوا قدامه الاب بيحب انه يبقى حمايه لبناته المره دي فاطمه هي اللي بتشيل سلك جزور عنه وام كلثوم هي اللي بتشيل التراب عنه وزينب جوزها لسه مشرك مش راضي يسلم ورقيه تيجي من هجره الحبشه تلاقي النبي بيتاذى قدامها حزن الرسول عشان التعذيب الرهيب اللي حصل لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام التعذيب الخطير اللي حصل ل- ل- لاصحاب النبي اصحابه خلاص يا جماعه كان في الوقت ده ما حدش يقدر يعيش في مكه الا في جوار مشرك الرسول شايفهم ومش قادر يعمل لهم حاجه ابو بكر يدخل في جوار ابن الدغنه مشرك لما يصمم على الصلاه في الكعبه وقدام بيته ابن الدغنه يقول له لا انزع جواري انا ما اقدرش احميك انت بتعمل مخاطره رهيبه ابو بكر يجوار ويردوا عليه يدخل الكعبه يصلي التراب يحطوه عليه يقعد يصرخ يقول ما احلمك يا رب ما احلمك يا رب ما احلمك يا رب إذ عثمان بن مظعون يرجع من هجرة الحبشة يدخل في جوار الوليد بن المغيرة يشوف أبا بيتعذب ويقول لا أنا مش هرضى غير بجوار الله يقف في وسط الكعبة يقول إني رددت جوار الوليد بن المغيرة يقوموا يفضلوا يضربوه لغاية ما عينيه تخضر عينيه تتلف عينيه تبوظ رضي الله عنه يجي الوليد يقول له قد كنت في عز وحصانة أنت كنت في عز إيه اللي جابك لكده يقول له جوار الله أعز أنا في جوار من هو أعز منك يقول له طب ارجع لجواري يقول له لا جوار الله اولى ويصمموا الصحابه وتنزل سوره الغاشيه تنزل سوره الغاشيه تصور معاناه الصحابه هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه زي ما المشركين اشتغلوا اشغال شقه في تعذيب الصحابه هيشتغلوا اشغال شقه في جهنم تصلى نارا حاميه زي ما كووهم هيكووا تسقى من عين ايه زي ما عطشوهم هيعطشوا ليس لهم طعام الا من ضريع زي ما اكلوهم وراء الشجر هيجوعهم حزن النبي حزن النبي في عام الحزن عشان تمزق الصحابه جزء في الحبشه وجزء في مكه وجزء في جزيره العرب مستني الفرج احزان يا رسول الله احزان جامده قوي يا حبيب الله عدت عليك احزان عظيمه قوي يا رسول الله 12 شهر من الحزن المتواصل 12 شهر من العذاب والاذى استحملهم النبي مقابل ايه مقابل ايه يا امه محمد ايه الثمن الصحابه ما كانش الدين بالنسبه لهم ص- صلاه وصوم الصحابه كان الدين بالنسبه لهم ثمن ودمهم مين يبايع رسول الله لو جه الوقت يبايعنا مين يعاهد رسول الله انه هيمشي على طريقه عرفتوا يعني ايه سنه النبي يا امه محمد سنه النبي معناها انك انت تكسر الجلابيه وانك انت تطول دقنك يا حبيبي ما كانش حد غلب ما كانش حد تعب سنة النبي ان دمك يتنسف زي ما دم النبي نزف سنة النبي انك تصرف مالك زي ما النبي صرف سنة النبي انك تتعذب عشان الناس يوصل لها الدين زي ما النبي اتعذب سنة النبي انك تستحمل زي ما النبي استحمل عرفتوا يعني ايه اهل السنة اهل السنة مش اهل الدقن والجلابية وان كانوا دول من السنة ولكن السنة ان همك يبقى هم النبي وجهدك يبقى جهد النبي عليه الصلاة والسلام عامل حزن عامل حزن اتملأ احزان كتير قوي عليك يا رسول الله حزنك على صحابتك وحزنك على خديجة وحزنك على ابو طالب سند الدعوة وحزنك انه مات كافر وحزنك على الاذى اللي بقى بيته اتاذى بيه في الشوارع يا رسول الله وحزنك على محاولة اغتيالك في الكعبة وحزنك على بناتك واحوالهم ويأبى الله إن عام الحزن يخلص من غير ما يحوله في حياة النبي لعام الفرح يأبى الله إن عام الحزن يخلص من غير ما يحصل حدث خطير يغسل قلب النبي يغسل هموم النبي يحول أحزان النبي الأفراح هتطلع يا محمد أبشر هتطلع سبع سماوات في احتفال كوني بمقامك عند الله كأن ربنا بيقول له يا محمد لو أهل الأرض أهنوك أهل السماء هيكرموك يا محمد لو أهل الأرض ما عرفوش قدرك أهل السماء هيعظموا قدرك يا محمد لو أهل الأرض أذوك شوف مقامك عند أهل السماء إيه يا محمد لو كل البشر عدوك اطلع شوف ملائكة السبع سماوات بيحبوك قد إيه ومقامك عندهم قد إيه يا محمد لو كل البشر أهنوك اطلع تعالى شوف الأنبياء في السماوات السبعة شوف اللي صبروا على اللي أنت صبرت عليه رفعتهم قد إيه يا محمد لو كل البشر عدوك تعالى هتصلي بإيمان بكل الأنبياء عشان تشوف مقامك إيه يا محمد لو كل البشر ظلموك تعالى هتعرف مقامك عند الله إيه اطلع اطلع يا محمد عشان عشان تشوف الجنة اللي عديتها ليك انت واصحابك اطلع يا محمد عشان تشوف الجنة اللي عديتها للي مشي على طريقك اطلع يا محمد عشان تشوف نهر الكوثر اللي هتسقي منه امتك يوم القيامة اطلع يا محمد عشان تشوف لو اصحابك مشردين في الارض ملكهم في الاخرة قد ايه مش انت يا محمد عملت كل ده عشاني انا هطلعك سبع سماوات لغاية عرشي عشان تعرف مقامك عندي قد ايه بكرة يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى بكرة يا إخواني بإذن الله بكرة مع التكريم الكامل رسول الله بكرة مع الرحلة اللي كرم رسول الله فيه على مستوى الكون كله عشان ربنا يوري الكون كله فضل رسول الله قد ايه بكرة ان شاء الله مع الاسراء والمعراج بكرة مع فانك باعيننا ليه ليه ربنا طلعه سبع سماوات عشان الكلمة اللي اخترناها عنوان وشعار لدرس الليلة ولحياتنا وثبت رسول الله ساجدا فضل ينزل لربنا ربنا طلعه الامام احمد قالوله قالوا له كم بيننا وبين العرش قال لهم سجدة واحدة سجدة السجود اللي سجدوا النبي في عام الحزن الثبات اللي ثبتوا على السجود في عام الحزن اترفع به لعرش الله سبحانه وتعالى المرة الجاية بإذن الله مع رحلة الإسراء والمعراج المرة دي كانت رحلة الطائف المرة دي رحلة الإسراء والمعراج المرة دي 90 كيلو متر عذاب وحر و- وأذى وطرد و- المرة الجاية رحلة تكريم كونية يا جماعة هنشوف المرة الجاية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا هنشوف المرة الجاية الإسراء والمعراج أنا مش عارف أوصيكم بإيه خلاص احنا وصلنا لنهايه الحلقه ولكن انا عايز اوصيكم يا اخواني يعني احنا بدانا كده بقالنا كده حوالي 40 دقيقه اهو اول حاجه ما تبطلوش صلاه على رسول الله انا عايزك تفتكري حادثه الطائف دي طول الليله ده ايه وتفضلي تصلي على ايه وفي جلسه الضحى ده ايه تفضلي تصلي عليه وانت قاعده تفتكري عذابه في حادثه الطائف الحاجه التانية يا جماعه القمر خلاص مقرب يا اخوانا انا لو كنا في غير رمضان كنت قلت لكم صيام 13 و14 و15 طب اللي ما طلعوش زكاه دول هيعملوا ايه يا اللي ما طلعتوش الزكاه يا اللي ذهبك عدى النصاب ولسه لغايه دلوقتي ما طلعتش عليه زكاه هتعملوا ايه يمثل لمن لم يط... لمن لم يخرج زكاه ماله يوم القيامه ماله شجاعا اقرع إيه، تعبان ممكن يثب على اللي راكب فرس اقرع من كتر السم اللي في جسمه الجلد بتاعه اتشال واتسلخ فياخذ بالهزمتيه يجي عليك اللي ما دفعتش الزكاه يحط انيابه في رقبتك زي ما الاسد يحط انيابه في رقبه فريسته فياخذ بالهزمتيه ويقول له انا مالك انا كنزك انا فلوسك اللي ما رضتش تطلع لا ده فلوس ربنا انا فلوس ربنا اللي ما رضتش تخرج حق ربنا منها يا اللي لسه ما خرجتيش زكاه ذهبك وهو عدى النصاب يا اللي لسه ما خرجتش زكاه مالك يلا يا جماعة يلا يا أمة محمد يلا زكاة أموالكم وما تنسوش أرحمكم الفقراء اوعوا وانتوا بتطلعوا الزكاة تنسوا قرايبكم الفقراء يا جماعة ده الغني لو ماشي في الشارع وحد اداله فلوس هياخدها يا ريت الواحد معاه ملايين والله العظيم يغني قرايبه ويغني جيرانه ويغني كل اللي لهم حق عليه يا جماعة ما تنسوش قرايبكم ما تنسوش الزكاة أبدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم أعتق رقابنا ليلة من النار اللهم أحينا على سنة النبي اللهم اجعلنا من جندك في الأرض اللهم انصر بنا الإسلام اللهم أذن لدينك أن يسود ولشرعك أن ينتصر ولكتابك أن يحكم يا رب يا رب اجعل هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب اهد غير المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبكرة إن شاء الله مع الإسراء والمعرج جزاكم الله خير
آل